بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا يزال الإنسان عالما ما دام في طلب العلم فإن ظن أنه عالم فقد جهل ومع نبض الحياة مع الخفقان مع الدوران مع السريان مع الدعامات مع الصمامات مع الجلطات مع كل ما يخص القلب في الصحة والمرض يتواصل نبض الحياة ويتواصل إيقاع الحياة وحديثنا اليوم عن الصلاة وقاية من أمراض القلب والصلاة هي قرآن وأذكار وحركات من قيام وركوع وسجود وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال عبقرية النص النبوي أرحنا بها وليس أرحنا منها أي أن راحته في الصلاة نفسها لأن في الصلاة تتنزل الرحمات وينزل الوحي والسكينة والإلهام والاستقرار على القلب فيقر القلب ويتعافى بإذن الله تعالى من الأمراض والصلاة صلة بين العبد وربه والقلب هو محل الرحمات ومحل التجليات القلب العضوي والقلب المعنوي الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقد أثبت العلم الحديث أن القلب يحتوي على أكثر من 40 ألف خلية عصبية ناضجة تماما مكتملة النمو تماما تعمل بالتوازي مع المخ الرئيسي الموجود في الجنجمة حتى يمكن اعتبار القلب هو المخ الطرفي الإنسان فيه مخان المخ المركزي موجود في الجمجمة والمخ الطرفي يوجد في قفص الصدر الذي يحتوي على 40 ألف خلية عصبية وإشارات القلب حسب بعض المتخصصين تسبق إشارات المخ والقلب يبدأ في العمل قبل المخ يعني في الأسبوع الثالث والإنسان يتخلق جنينا في ظلمات الأرحام يبدأ القلب في الدق والضخ والدوران والسريان قبل نضج المخ وقبل بدء عمل المخ بطريقة مستقلة تماما على عمل المخ لكن عندما يكتمل نضج المخ يتواصل القلب مع المخ في تناغم وتواؤم وتناسق بديع لعزف سيمفونية جميلة ينتصم بها نبض الحياة وإيقاع القلب لذلك من المهم جدا التواصل مع السماء ومن هنا كانت أهمية الصلاة فالصلاة تحل بها الطمأنينة والسكينة والجهاز العصبي السمبساوي يهدأ ويمكن تبيان أهمية الصلاة في عدة نقاط أولا توقيت الصلاة قلت سابقا أن عبقرية اختيار صلاة الفجر وقد أثبتتها جمعية القلب الأردنية في البحث الشهير الجميل الذي قارن بين الأشخاص الذين يواظبون على القيام في صلاة الفجر وبين الذين لا يواظبون على القيام بصلاة الفجر قلنا إن أزمات القلب والجلطات والذبحات الصدرية كانت أقل كثيرا جدا من الحريصين على الاستيقاظ مبكرا وبدء اليوم مبكرا والاتصال بالسماء في هذا الوقت بالذات وتفسير ذلك من عدة نقاط أن هرمون الكورتيزون واللي هو ال rhythm بيسميه circadian rhythm of cardiovascular events اللي هو النمط بتاع ازمات القلب يزداد بعد منتصف الليل حتى طلوع الفجر بيكون الكورتيزول عالي يكون قابلية التجلط الصفائح الدموية بتكون متكاثرة قابلة للتجمع والتكدس والتكثف على جدار الشرايين الدموية في هذه المرحلة بيكون القلب أبطأ ما يمكن وبيكون الدورة الدموية في حالة ركود مما يشجع على حدوث الجلطات فعندما ينتفض الإنسان ويهب من نومه ويقطع هذه الدائرة ينشط القلب ويتسارع نبض القلب ويتحسن إيقاع القلب وتقل القابلية للجلطات وخاصة عندما يتواصل مع السماء بالأذكار والدعاء وعندما يستنشق الأكسجين النقي جدا اللي هو الأوزون أنقى أنواع الأكسجين الموجود في هذا الوقت ده كل الحاجات دي بتؤدي إلى قلة أزمات القلب دي الفائدة الأولى للصلاة وهي صلاة الفجر وخاصة إذا كانت في المسجد لأنها يصحبها أيضا سير وخطى إلى المساجد على الأقل في 300 كالوري هيفقدها الإنسان من هذا المشي حتى لو كان المسجد قريبا ملاصقا لبيته في الحالة دي برضه هينقص بعض السعرات الحرارية التي تشجع على أزمات القلب طيب الاتصالات جاءت مبكرة رغم أن أنا كان نفسي يعني أسترسل بعض الشيء يمكن بعد الاتصال ده نستكمل فوائد الصلاة والقرآن في الوقاية من أمراض القلب أيوة الاتصال الأول هدى
السلام عليكم عليكم السلام أيوة هدى أيوة هدى اتفضلي
ازيك يا دكتور الحمد لله جزاك الله كل خير ربنا يخليك ايوه سؤالك انا انا مريضه قلب عامله عمليه صمام صمام ميترالي ولا اورطه اه نيترال ما يتروح لي من امتى؟
صمام الأورطة اللي هو م- بيشغل الج- القلب كله يعني آه، من امتى العمليه دي؟ تغيير الصمام ولا اصلاحه؟
اه اه شايلة صمام اه مغرية صمام صغيرة صناعي صمام، آه.
بتسمعي الدق بتاعه كده زي المنبه؟
ها بتسمعي الدق بتاعه بالليل كده زي صوت المنبه؟
ايوه طيب بتاخدي ادويه سيوله ايوه باخد ادويه سيول اه ونسبه السيوله مظبوطه ولا فيها لخبطه؟
لا هي مظبوطه بس انا يا دكتور آه، ماشيه مع دكتور وقال لي آه، ان فيه صمام تاني تعبان الصمام اللي هو ما اتغيرش فيه مشكله
آه، لا عم- ايوه صف- الصمام اه صمام ما اتغيرش هو عملتي يعني في موجات صمام صوتية تعبان حديثاً؟
تاني يعني في صمام تاني تعبان عملت امتى اخر موجات صوتيه؟
عملت بقالي سنه وقال لك ان الصمام فيه ارتجاع ولا ضيق شديد الصمام الثاني؟
نعم يعني الصمام الاولاني اللي هو تم استبداله سليم لكن الصمام الطبيعي اللي هو الجراح آه، ما جاش ناحيته هو اللي فيه مشكله ايوه وانا كنت والله عامله العمليه انا عامله العمليه بقالي 10 سنين معلش ما تزعليش نفسك انت عندك كام سنه دلوقتي انا عندي 38 او 39 ما تزعليش عادي جدا لو في حاجه تانية ممكن تتعمل بسهوله جدا ان شاء الله ما فيش مشكله بس عندي- احنا عندي محتاجين باستمرار يا دكتور عندي ممكن.
باستمرار يا دكتور آه، عندي باستمرار فقر دم و أنيميا.
تجيلي نغزه في قلبي طيب ما احنا لازم نحسن الانيميا قبل ما نفكر نعمل اي تدخل جراحي ولازم نراجع الموجات الصوتيه ونعملها في مكان متخصص لان في بعض الاحيان بتكون اماكن غير متخصصه في الموجات الصوتيه بيتخض من اي حاجه آه، فيها لخبطه في الصمامات اي ديفو في الصمامات ابص الاقي حالات كتيره بتجيلي واحد مش متخصص يلاقي اي ديفو بسيط في الصمام يبعت يقول لك غير الصمام لا منظمه الصحه العالميه جمعيه القلب الاوروبيه جمعيه القلب الامريكيه عاملين اشتراطات دقيقه جدا وفي غايه في الدقه والجمال آه، بناء عليها بنقيس آه، مساحه الصمام وبنشوف الحركه بتاعته وبنشوف مقدار الارتجاع وتاثيره على آه، حجرات القلب وبناء عليه بنحدد اذا كان فيه حاجه الى التدخل السريع لاستبدال الصمام او توسيعه او اصلاحه في بعض الاحيان وإذا كان آه، لا ممكن نعيش بهذا الصمام الطبيعي اللي هو ربنا خلقه وإذا كان حتى في بعض الخلل آه، بيفضل في أحيان كثيرة إن احنا نتعايش مع الصمام الطبيعي حتى لو في بعض الخلل أحسن من نستبدله بالصناعي وبنلجأ للصمام الصناعي عندما يكون هناك لا بديل عن ذلك حسب الاشتراطات اللي أنا قلت عليها فمش عايزك تتضايقي ولا تقلقي ولا تتخضي إن شاء الله تكون حاجة بسيطة وربنا يعني ينجاكي من العملية الأولى إن شاء الله ينجيكي من العملية الثانية المهم أن تكون عضلة القلب بتعمل بكفاءة لكن الصمامات أنا يعني حتى بقعد أبسطها للناس أقول له يعني الصمام ده يعني قطعة من الإكسسوار ممكن تغييره المهم عضلة القلب جسم القلب عضلة القلب اللي هي أهم وأغلى وأثمن عضلة في جسم الإنسان عضلة الحياة مضخة الحياة دي أهم جزء في القلب عندما تعمل بكفاءة آه، لا يهم إذا كان هناك خلل في آه، بعض الصمامات أو بعض الشرايين من السهل العلم الحديث ادانا الفاسيلتيز أو الإمكانيات أو الوسائل التي تساعدنا على إصلاح هذا الخلل آه، طالما عضلة القلب تعمل بكفاءة إن شاء إن شاء الله نرجع إلى فائدة الصلاة وقلنا صلاة الفجر وأهميتها في الوقاية من أزمات القلب نأتي بعد ذلك على توقيت الصلوات يعني أيضا آه، توقيت الظهر والعصر الوقت اللي فيه برضو الكورتيزون بيحصل فيه هبوط بعض الشيء والميلاتونين آه، بيرتفع بعض الشيء آه، بيأتي هذا الوقت لكي يتصل الإنسان بالسماء لإصلاح الدورة الهرمونية ويمنع من أزمات القلب ده بالنسبة لتوقيت الصلوات نيجي بقى بالنسبة للصلوات نفسها والقرآن هو المحتوى الرئيسي أو هو المكون الرئيسي ومنه الفاتحة والفاتحة كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال له أحد الصحابة أنه استخدمها وساهمت في شفاء أحد آه، الصحابة قال له ما أدراك أنها رقية مين اللي قال لك ان هي دي فعلا بتشفي والقرآن قيل عنه بصفة عامة في الكتاب ال- العزيز أنه شفاء لما في الصدور فالقرآن شفاء للقلب ووقاية أيضا من أمراض القلب نيجي على البحث اللي اتعمل في أمريكا من ناس محايدين وجابوا 200 آه، شخص آه، وبدأوا يرتلوا عليهم القرآن قسموهم إلى مجموعتين مجموعة بيرتل عليها القرآن ومجموعة تانية بيرتل عليها بعض ال- الأبيات العربية أو الجمل العربية اللي هي مش من القرآن وناس تانية آه، ما لم يرتل عليهم الشيء وشافوا بقى الإشارات القلبية وعدد النبض ونسبة الأكسجين وضغط الدم والإشارات الكهربية العضلية في الثلاث مجموعات الناس اللي هي ترتل عليها القرآن والناس اللي ترتل عليها بعض الجمل العربية اللي هي مش من القرآن والناس الثالثة اللي لا كده ولا كده لقوا فرق كبير جدا في تناسق الإيقاع الكهربي والعضلي والعصبي والقلبي للأشخاص الذين يتلى عليهم القرآن مصداقا لقوله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله فإذا كان القرآن يستطيع أن يؤثر على جزيئات الجبل الصلب الصلب الشامخ الأشم فما باله إذا كان قلب الإنسان الذي هو من خلايا حية ومن جزيئات حيوية ومن مواد كيماوية والقلب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء فبالتالي كلام المولى عز وجل وذكره هو أحد هذه الأدوات التي تؤثر على إيقاع القلب وتنتظم به منظومته وتتسق به سيمفونيته الذين يبنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وزي ما قلت في بداية الحلقة كان المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا هم إلى الصلاة يقول لبلال أرحنا بها يا بلال احنا دلوقتي بنقول أرحنا منها يلا نخلص بقى عشان نرتاح لا وكان يجد راحته وسكينته وتناسق قلبه عندما يتصل الإنسان بالخالق عز وجل بمصدر الوحي بمصدر الإلهام بمصدر الحياة في الكون عندئذ يتسق إيقاع القلب وينتظم إيقاعه أيضا فوائد الصلاة زي ما قلت قبل كده بالخطى إلى المساجد يعني كثرة الخطى إلى المساجد دي مهمة جدا أيضا حركات الصلاة تفيد في فقدان السعرات الحرارية كان من الممكن أن المولى عز وجل يجعل الصلاة عبارة عن أذكار أو آيات قرآنية الواحد يتلوه هو قاعد أو نايم لماذا صيغت بهذا الشكل الجميل من قيام قوموا لله ولماذا كان الركوع لماذا كان السجود ولماذا كان المشي والسعي إلى المساجد وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يمشي كأنه يتحضر في صوب كان بيمشي للمسجد وكانت المشي فيها وقار وقال إن مع كل خطوة تزداد الحسنات وتنخفض السيئات أيضا مع الخطوات ينتظم إيقاع القلب وينتظم ضغط الدم وينتظم نبض القلب وتقل أزمات القلب اتصال جديد اتصال جديد أيوة السلام عليكم وعليكم السلام أيوة السلام عليكم أيوة يا فيفي آه لو سمحت يا دكتور أنا عندي بنتي عندها 12 سنة 12 سنة اه وبس هي عندها حساسية في صدرها حس... بدأت بحساسية لا من سن هي كام عندها حساسية من أربع سنين من أربع سنين وعندها حساسية بالظبط كده بس بتيجي بقى بقالها 3 4 شهور دلوقتي بتقول لي حاجة في صدري يا ماما وبتبقى حضرتك مش قادرة تاخد نفسها خالص بتاخد أدوية للحساسية إيه بتاخد آه، فينستيل بتاخد آه، بخاخة آه، بيكا اه يعني فيها مواد اللي هي بتسرع نبض القلب ما خلي بالك بص أدوية الحساسية معظمها فيها مواد بتسرع نبض القلب اه عشان كده مهم جدا مراجعة أدوية الحساسية مع طبيب بس ما القلب بيبقاش حضرتك نبض عالي هي بتبقى اه هي بتسرع عارفة نبض القلب تاخد فعلا نفسها في نفس الوقت بصي معظم ادويه الربو الشعبي في حاجه اسمها sympathomimetic او beta agonist دي مجموعه من الادويه زي ما بتفتح الشعب الهوائيه آه، في مستقبلات البيتا موجوده في القلب بتعمل شويه تسرع في نبض القلب عشان كده اختيار الدواء بتاع الحساسيه لازم يكون مسؤوليه مشتركه بين طبيب الامراض الصدريه وطبيب القلب وخاصه لو بدا المريض يشتكي من اعراض في القلب طب لو يعني هي في الاول كمان- ممكن تكون العمليه بيد طبيب الامراض الصدريه الا اذا المريض اشتكى من تسارع في نبض القلب او بعض النهجان يبقى محتاج العرض على طبيب امراض القلب لان ايضا الحساسيه بتؤدي احيانا الى ارتفاع ضغط الشريان الرئوي وتمدد في البطين الايمن وفي الحاله دي محتاجين نعرض طب على لو حضرتك برضو لو هي برضو مثلا ما بتاخدش دواء حساسية يعني بقالها يعني ممكن تقعد اسبوع ما تاخدش دواء بس يجي لها الحالة ديت يعني هي لسه كانت عندها امبارح مع اني ما خدتش دواء للحساسية بقالها اسبوع او اسبوعين حسيت ان صدرها القلب بيرفرف كده وبيفط من صدرها تقول لي يا ماما عندي قفشة في صدري كده آه. طيب هي محتاجة تعمل رسم قلب ومحتاجة نعمل لها موجات صوتية أيضا على القلب عشان نشوف تأثير آه، الربو الشعبي أو الحساسية وأدوية الحساسية أيضا على آه، البطين الأيمن وضغط الشريان الرئوي إذا كان في تمدد في البطين الأيمن ولا لا آه، كو- لأن كل الحاجات دي ممكن تعمل آه، نوع من اختلال كهرباء القلب ممكن آه.
تؤدي إلى آه، بعض أعراض الهبوط في القلب طيب بالنسبة لصورة الدم عندها عملت الهيموجلوبين قريب ولا لا آه، الهيموجلوبين عندها تسعة يا دكتور طيب ما هو ده لوحده كفاية ان يخلي نبض القلب سريع جدا يعني انا مستغرب ازاي تسعة واقل حد طبيعي المفروض 12 ده انيميا شديدة جدا عايزة نظام غذائي صارم وعايزة تاكل حاجات فيها الحديد واحنا قلناها قبل كده لكن هنعيدها كل مرة صفار البيض مهمة جدا آه، العسل الاسود مهم جدا السبانخ مهمة جدا التفاح مهم جدا التمر ايضا مصدر كل ده جميل بتاكله حضرتك يا دكتور يوميا التمر غذاء وشفاء ولازم تاخد بع- بع- بعد كده كمان آه، بعض الأقراص اللي فيها الحديد وفيتامين وخاصة الفوليك أسيد لأنه بيساعد على امتصاص الحديد وتقلل شوية من شرب الشاي وخاصة بعد الأكل لأن العادة المصرية السيئة إن بيقول لك إيه أحبس بالشاي الشاي بيرسب الحديد اللي موجود في الأكل يمنع امتصاص الحديد اشرب شاي يا دكتور فلازم الشاي يبقى على الأقل ساعتين بعد الأكل لغاية ما المعدة تنتهي من عملية الهضم ويمتص الأكل ويمتص الحديد يبقى في الحالة دي ممكن أشرب الشاي لكن الشاي اللي هو مباشرة بعد الأكل ده بيؤدي إلى مزيد من الأنيميا وخاصة للناس اللي بيعانوا من الأنيميا ونقص الهيموجلوبين يعني أنا أعمل لها دلوقتي رسم عايزة رسم قلب وموجات سطحية على القلب ونعيد صورة الدم تاني عشان طيب.
لو في لسه أنيميا بهذا الشكل يبقى محتاج علاج مكثف ماشي.
للأنيميا شك- شكرا يا دكتور تحت أمركم زي ما قلت لحضراتكم الصلاة يعني هي صلة بين العبد وربه وهي وسيلة لانتظام إيقاع القلب والحالة النفسية والحالة العصبية والحالة الشعورية والجهاز العصبي السمبثاوي ده مكون أساسي في أزمات القلب وأي اختلال في هذا الجهاز العصبي يؤدي إلى أزمات القلب والتفاؤل والتشاؤم والغضب والفرح والحزن كل هذه المشاعر التي تعتري الإنسان لقينا حديثا أن لها علاقة وثيقة جدا ولقينا الشخصية العصبية المتوترة المنفعلة اللي دايما بياكل في نفسه بيحرق في نفسه زي ما العرب قالوا زمان قلبه كالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله فعلا بيتأكل هذا القلب واكتشفنا متلازمة حديثة اسمها Takotsubo cardiomyopathy أو آه، stress cardiomyopathy ودي اليابانيين اللي اكتشفوها لأن القلب بياخد فيها شكل اللي هو آه، ب- بتاع اللي هو المصيدة اللي بيستخدمها اليابانيين في صيد آه، الحيتان بتبقى فيه تمدد كده apical ballooning يعني الطرف بتاع القلب بيبقى عامل زي البالونه بيتمدد البطين الايسر بينما القاعده بتاعته تبقى ضيقه زي عنق البالونه يعني القلب بيبقى من تحت كده ويطلع على ضيق فهذا آه، المنظر بيظهر في رسم القلب زي أزمة أو جلطة في الشريان التاجي الأمامي نتيجة توتر أو صدمة عاطفية أو انفعال عصبي حاد وأنا يمكن قلت لحضراتكم قبل كده إن الواحد دايما بيمر مثلا في العناية المركزة في معهد القلب ويلاقي شباب في مقتبل العمر ما عندوش لا في ضغط دم مرتفع ولا عنده السكر مرتفع ولا عنده الكوليسترول ولا الدهون الثلاثية كل القصة وكل الحكاية كل الموضوع وكل تاريخه المرضي ان هو انفعل دمه اتحرق يقول لي بالظبط كده انا دمي اتحرق في موقف معين ك- جدا آه، كان شديد على اعصابه شديد على قلبه لم يحتمله قلبه فده انتهى به الى ازمه قلبيه وفي النهايه نعمل له قسطره للشرايين التاجيه وبتكون يا اما جلطه ودابت ولان الشريان بيكون سليم او حصل اللي هو التوتر العصبي الحاد واللي هو الجهاز العصبي السمبثاوي وصل للذروه عمليه مد في التدفق السمبثاوي على القلب ادى الى عمليه التمدد البالوني اللي انا قلت عليه stress cardiomyopathy اللي هو ضعف العضله او اختلال عضله القلب نتيجه هذا التوتر الحاد ولذلك كان القران حاسما فاصلا قاطعا في الوقايه من امراض القلب عندما قال لكي لا تاسوا على ما فاتكم المبالغة في الحزن والأسى والتأنيب الضمير والبكاء على اللبن المسكوب والواحد يقعد زعلان على الحاجة اللي فاتته لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم المبالغة في المشاعر بالتوتر بالقلق بالغرور بالفرح بالزهو بالإعجاب كل هذه الأشياء تؤدي إلى أزمات قلبية اتصال جديد اتصال
السلام عليكم
أيوة السلام عليكم وعليكم السلام ازيك يا دكتور الحمد لله
ازيك يا دكتور أيوة اتفضل أنا سامعك السلام عليكم
أيوة
الو السلام عليكم وعليكم السلام قلت اتفضل ازيك يا دكتور الحمد لله
الو
واضح ان انت في مشكلة في الاتصال حاول تتصل تاني او توطي التلفزيون خالص وتكلمنا من التليفون نرجع لموضوع حلقة النهاردة وقلنا علاقة الصلاة والأذكار والحالة النفسية بأزمات القلب والوقاية من أزمات القلب وقلنا إن الحالة الشعورية المتزنة والحالة النفسية المتسقة والإنسان الذي ينظر إلى النصف المملوء من الكوب ده إنسان بيكون يعني قلبه سليم أيضا ويمكن في القرآن الآيات كثيرة ومتعددة في هذا السياق وقلنا استعينوا بالصبر والصلاة إنها لكبيرة إلا على الخاشعين الصلاة التي فيها خشوع وتضرع واتصال وتأمل وتفكر وانفصال مؤقت عن هذا الكون الزائل وعن هذه الحياة الزائفة وعن متاع هذه الحياة الزائفة وصراعاتها والتطاحن فيها كل ده بيؤدي إلى نوع من الوقاية من أمراض القلب والرقي والقلب يشف وصف ويرق ويرقى ويصبح الإنسان آه، آه، في محل وقاية من أمراض القلب ويمكن الواحد دائما آه، بيذكر آه، قول المصطفى صلى الله عليه وسلم إن القلوب لا تصدأ كما يصدأ الحديد وجلاؤه ذكر الله العلم الحديث اكتشف أن عملية تصلب الشرايين التاجية وأزمات القلب نسبة كبيرة منها جدا بتأتي نتيجة عملية أكسدة وتحول الفرس اللي هو الحديدوز إلى حديديك أي أن الحديد فعلا يصدأ داخل الأوعية الدموية وهي إشارة وهي إشارة نبوية معجزة إشارة نبوية معجزة أن القلوب لا تصدأ كما يصدأ الحديد اتصال من إيطاليا من أوروبا طيب احنا صل... صلاح من أور...
وعليكم دكتور أم صلاح
آه، نعم أيوة آه، اتفضلي دكتور آه، السلام عليكم وعليكم السلام
دكتور آه، عملت آه، عمليتين قلب مفتوح آه، ل- للقلب عملية الأولى إصلاح آه، الأورطة والثانية تغيير الصمام أورطة مؤخراً والصمام جاءتني ضربات قوية في القلب في ضربات ذهبت إلى قوية المستشفى آه فأخذت فأعتبر كان هناك نقص في البوتاسيوم البوتاسيوم أخذته لمدة أربع ساعات أيوة ثم بعد ذلك آه، رجع لي ضربات القلب السريعة ضربات سريعة بعد كده بعد كده ثم عملت هنا- فذهبت إلى المستشفى وعملوا لي صدمة خدت كهربائية صدمة خارجية
آه، خارجية نعم طيب الضربات دي كانت فوق بطينية ولا ضربات بطينية ضربات أذينية من الأذين ولا من البطين
م- لا أعرف ما قالوش هي supra م- ventricular م- ولا المهم إنهم ventricular؟ ما عملوا لي قالوش.
صدمة لا أعرف ما- كيف آه طيب وبعدين تكررت تاني ت- ثم رجع لي ضربات ولكن ليس م- مثل الأولى كرج- آه.
ضربات آه، خفيفة بعد نوبات آه.
ولكن وبعد ذلك أعطوني ن- أدوية تنظيم ضربات القلب تمام أخذهم 150 ملي جرام في اليوم آه Rytmonorm اللي هو ال propafenone آه آه، آه، الماريتم أيوة عارفه عارفه أيوه هو آه، ال propafenone ت- وال- ولكن هناك بعد مرات تأتيني هذه الضربات من فضلك آه، ما د- ما هي المشكلة وأريد بعض النصائح وكذلك آه، م- في حالة أنني أخذ آه، سو- دواء السيولة تادي دواء آه، السيولة ما هي ال- من ناحية الأكل ماذا الأكل مفيد لجسمي وكذلك أنا أم لأربعة أطفال و... ولكن م... أنني دائما متعبة مع أولادي و... وأريد أن أربي أولادي ما- ماذا تنصحون من إن فضلك؟
شاء الله طيب يا أم صلاح شكرا على اتصال اللي من إيطاليا اتصال عبر البحر المتوسط آه، نورتينا خليكي معايا بس آه، فاصل قصير وأنا سأعود سأجيب آه، عن السؤال بتاعك بالتفصيل إن شاء الله فما تروحيش في حتة تانية
أوسكار تيفي شوب اسم يعني الثقة دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي GIT Free بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي وبعد طول انتظار GIT Free كما نسميه في عالم الطب ال GIT او GIT هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان بيتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها القولون العصبي سوء الهضم سوء الامتصاص الانتفاخ والغازات التقلصات المعدة العصبية الإحساس بالامتلاء التجشؤ وكثرة التجشؤ الإحساس بالقيء والغثيان فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي آمن جدا لمرضى الضغط والسكر GIT Free نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى أن هو يعالج كل هذه الأعراض GIT Free مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد التخلص من الدهون الزائدة على الكبد تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد تنشيط الكبد واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه ال Kupffer cells وبالتالي أيضا نستطيع أن احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي ان هو يتصدى لفيروس C اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر آمن وفعال وطبيعي 100% مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100% جيت فري لك ولأسرتك جيت فري علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء مع جيت فري اخترنا لك تاجك جيت فري راحة بلا حدود قن إنه انتصار اتصل نصلك أينما كنت أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 5200 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك جيت فري جيت فري أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى مفاجأة القرن وبعد طول انتظار زيت كنوز المنتج الأول للدكتور أمير صالح التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين علاج لتقصف الشعر علاج لتساقط الشعر علاج للشعر التالف زيت كنوز بنقدمه للمرأة مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية زيت كنوز من الزيوت الطبيعية يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر الحفاظ على الشعر علاج الشعر التالف لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر تلف الشعر تجعد الشعر وضعف الشعر انا بشكرك على زيت كنوز انا الله.
جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله ما شاء الله الله يبارك لك بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 5200 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة لك مع كنوز شعرك دايما أجمل دايما أجمل
آه، يمكن الاتصال اللي جانا قبل الفاصل بتاع آه، السيدة المتصلة من إيطاليا بتقول إنها عملت عمليتين في القلب وبعد كده جالها ضربات قلب سريعة جدا آه، ما راحتش من نفسها واضطرت تروح آه، المستشفى وهناك آه، اضطروا يدوها صدمات كهربائية واضح إن هي كانت ضربات سريعة جدا وإحنا بنلجأ للصدمات الكهربائية لما ال- ضربات القلب تكون عاملة هبوط حاد في الدور- الدورة الدموية والضغط واطي ومش هتستحمل الأدوية اللي بتاخد وقت عما تشتغل فكانوا مستعجلين فادوها صدمات كهربية ولقوا البوتاسيوم واطي جدا يبقى في الحالة دي لازم البوتاسيوم بتاعها ما يقلش عن 4.2 من عشرة دي أول حاجة أنا بقولها لها لازم تاخدي الأدوية اللي هي بتاعة البوتاسيوم في أدوية ب- للبوتاسيوم شراب في بعض الأطعمة مثلا زي الموز زي البرتقال زي الليمون الموالح كلها فيها بوتاسيوم عالي التمر أيضا فيه ملح البوتاسيوم مهم جدا ملح البوتاسيوم ده أيضا أقراص المغنيسيوم يعني الحاجات المكملات الغذائية المت- البوتاسيوم والمغنيسيوم دي ممكن تمنع عندك كهرباء القلب زيادة بناء على مراجعة رسم القلب ومعرفة النوع إذا كانت من الأذين أو من البطين هنحدد بعد كده إذا كنا هنكتفي بالأدوية اللي أنت بتاخديها ولا هنلجأ بعد كده إن شاء الله إلى دراسة كهرو... كهروفسيولوجية بنعمل خريطة مابنج لكهرباء القلب وبنحدد إذا كان في بؤرة في الأوزين ممكن نعمل لها كي وتعاطي أدوية السيولة لا يمنع من إجراء هذه العملية بالعكس ده بيحافظ على عضلة القلب وإن شاء الله ربنا يطمنا عليكي وتقدري ت- تكملي عيالك وما تلاقيش كهربة القلب أصبحت من الأمراض الشائعة ولها علاج سواء بالأدوية أو بالكي بموجات الراديو وأحيانا الكي بالتبريد وأصبحت من العلوم اللي هي متطورة جدا في العالم وإيطاليا من البلاد المتقدمة جدا وما تقلقيش وإن شاء الله هتعيش وتربي عيالك اتصال جديد وائل أم وائل السلام عليكم يا فندم وعليكم السلام لو سمحت انا علي صوتك شوية ايوه يا فندم انا مريضة قلب حديثة و عندك كام سنة؟
اكتشفت ده عندك اكتشفت كام ده سنة؟
لما جات لي ازمه وما اعرفش ان هي جلطه طلعت جلطة في القلب فطلعت عملت مسح ذري يا ف- يا فندم آه.
فقالوا لي في المسح الذري في ذبذبه في الاذين وذبذبة وزين كمان ايوه وفي جلطه فلازم وجلطة؟
تعملي قسطره مم.
وادوني علاج سيوله كتير عملت القسطره لسه يا فندم اه طيب ما هو دلوقتي الازمه القلبيه دي لازم نعرف هي كانت جلطه في شريان التاج الامامي ولا الخلفي واتعالجت في آه، بيقولوا المستشفى ذبذبه في الاذين فانا مش عارفه يعني ايه ذبذبه في الاذين هشرحها لك دلوقتي هشرحها ايوه لك يا فندم ماشي اتفضلي طيب ناخد سؤال احمد وبعد كده نجاوب على السؤالين احمد السلام عليكم ازيك يا دكتور احمد الصديق الدائم اهلا يا الله احمد يكرمك ازي حضرتك يا دكتور ازيك يا احمد الله يوفقك.
انا بحب الاسئله بتاعتك قوي الله يبارك لك يا دكتور الله يحفظك ربنا يحفظك يا رب آه، لو تكرمت بالنسبه للناس اللي حصل لهم جلطات قبل كده جلطات دماغيه جلطات دماغيه بسبب آه، تصلب الشرايين وارتفاع نسبه الكوليسترول في الدم وارتفاع في الناس برضه اللي الكوليسترول حصل لها جلطات في القلب لان المفروض نسبه السيوله تكون عندهم وتصلب في أزيد الشرايين.
من اثنين وازيد من ثلاثه أيوة.
ونص، ثلاثه ونص آه، في بعض الناس ربنا يمن عليهم بصيام الاثنين والخميس وداخلين الصيام.
على شهر عظيم شهر رمضان تمام فهي الخطر حضرتك ان بيبقى الناس اللي عندهم سكر بالاخص بيبقى في لزوجه في الدم اثناء فتره الصيام الصيام ازاي اه ازاي ان هو ي- ي- يتعدى الخطر ده لان اللزوجه دي ممكن تعمل له جلطات تانية صح.
هل الاسبوسيت او الحبات الصغيره كافيه ان تضيع الزوجه ولا هل في نقط حضرتك ممكن تشرحها لنا شكرا يا حاج
انت انت درست طب يا احمد قبل كده ولا ايه الله يبارك الله يحفظك شكرا جزيلا ماشي يا احمد شكرا آه، بص يا احمد انا هجاوب عليك بس بعد ما اكمل الاجابه على السؤال الاولاني بتاع ام وائل اللي قالت ان جالها ازمه قلبيه واتشخصت بالمسح الذري وكان عندها ذبذبه اذينيه وهي عايزه تعرف ان ايه ذبذبه اذينيه ويمكن احنا اتكلمنا قبل كده ويمكن ان شاء الله وعدك يا ام وائل الحلقه الجايه تبقى كلها عن مرض الذبذبه الاذينيه لان المرض ده آه، له اسماء كثيره جدا ناس تسميه ذبذبه الاذينيه ناس تسميه الارتجاف الاذيني ناس تسميه الرفرفه الاذينيه آه، في السعوديه وفي الخليج بيسموه الرجفان من الرجفه الرجفان الاذيني كله يعني نفس المعنى ان ضربات الاوزين بتبقى الكهربيه الاشارات بتاعته سريعه جدا جدا يعني الاوزين ممكن يكون شغال بمعدل 400 500 بينما البطين بيكون ماشي 150 160 يعني القلب كانه شغال قلبين الجزء العلوي شغال بمعدل والجزء اللي تحت شغال بمعدل تاني ابطا وملخبط يعني البطين بمعدل ابطا و- و- وسريع عن الطبيعي لكن ابطا من الاوزين ومضطرب فده بيعمل هبوط حاد في الدورة الدموية وده ممكن يعمل آه، جلطات أيضا يعني هو نفس الذبذبة الأذينية أو الرجفان الأذيني بنخاف منه إن هو بيعمل جلطات في الأذين وأحيانا في البطين الأيسر ممكن لا قدر الله تتحرك لو من الناحية الشمال تروح على المخ أو تروح على أحد الشرايين الطرفية يعمل مشكلة في الدراع شريان الدراع أو شريان الساق وفي بعض الأحيان لو كانت الذبذبة بأثر على البطين الأيمن ممكن لا قدر الله يعمل جلطة في الرئة لذلك أدوية السيولة من الأهمية بمكان أنت بتقولي الد- الدنيا أدوية سيولة كتير أدوية السيولة من الأهمية بمكان للوقاية من الجلطات وأول آه، يعني وسيلة لتشخيص الذبذبة إن إحنا نستبعد مو- وجود مشكلة في الشريان التاجي لو اتضح إن الشريان التاجي ما فيهوش جلطة وسليم ما فيهوش تصلب وما فيهوش ضيق يبقى في الحالة دي هنلجأ إلى عمل دراسة كهربية وتحديد مسارات البؤر النشيطة الشاذة وغالبا بتبقى حوالين ال- الأوردة الرئوية الأربعة اللي موجودة في الأذين الأيسر الفتحة بتاعتها هي عاملة الأوردة الرئوية الأربعة متصلة بالأذين الأيسر عاملة زي الأكمام فطبيعة ال- الهيستولوجيا أو النسيج المبطن للأوردة الرئوية آه، مختلف عن طبيعة النسيج المبطن للأذين الأيسر وخاصة عند نقطة الالتقاء بنسميها بي في ال اي اللي هي منطقة الوصلة بين الوريد الرئوي والأذين الأيسر دي منطقة اضطرابات بتعمل آه، آه، مواد أو بتطلع كيماويات أو بتلخبط في كهرباء القلب فبتعمل خلايا شاذة وبؤر كهربية شاذة تعمل الذبذبة الأذينية وده مرض له علاج بالأدوية وبالكي بموجات الراديو لكن بنبدأ الأول بعمل قسطرة للشرايين التاجية لاستبعاد آه، يكون فيه سبب عضوي في الشرايين التاجية بالنسبة للسؤال بتاع أم محمد معلش هتستنى علينا خمسة بس لغاية ما نرد على السؤال بتاع أحمد لأنه سؤال مهم جدا أحمد بيقول طيب الناس اللي عندها جلطات وبتاخد أدوية السيولة وعندها سكر والصيف جاي والصيام جاي وعندها قابلية الحقيقة الناس دي أنا ممكن أعفيها من الصيام خالص يا أحمد لكن لو كان مصمم على الصيام يبقى لازم يشرب سوائل كتير جدا بالليل ولازم ياخد الأطعمة التي تحتفظ بالماء أطول فترة ممكنة وأشهرها طبعا آه، الخيار والزبادي منزوع الدسم وايضا آه، فواكه الصيف وهي في الحقيقه خضروات لكن هي مشهوره ان هي فواكه زي مثل البطيخ زي مثل آه، الشمام زي الكنتالوب الحاجات دي كلها آه، بتحتفظ بكميات كبيره من الميه في الجسم وخاصه في فتره الصيام وان كان ولا بد صائما فلازم برضو يظبط ادويه السيوله قبل الصيام ويشوف النسبه بتاعتها ويكون آه، لو في تعرض للعطش او جفاف او عرق زياده وبدا يحس باعراض مختلفه يفطر في الفور وفي الحال وهو مباح ليه وطبعا وأن تصوموا خير لكم والحقيقة الدراسات اللي اتعملت على الناس اللي هي بتصوم له ان يعني حدوث الجلطات فيه أقل كثيرا جدا لأن المولى عز وجل وأن تصوموا خير لكم فالصيام فيه خير بإذن الله تعالى لكن الناس اللي هي عندها العوامل المؤهلة لحدوث الجلطات ممكن تراجع الطبيب المختص وفي الحالة دي بينظم الأدوية بطريقة معينة أدوية طويلة المفعول تغطي فترة الصيام ويديله برضه نظام غذائي عشان يحتفظ بكمية أكبر من المياه فترة الصيام حتى لا يتعرض للجفاف ولا لزوجة الدم ولا الجلطات أم محمد السلام عليكم وعليكم السلام يا دكتور ابني عنده 19 سنة 19 سنة أيوة وعنده مرض خلقي في القلب عنده الشريان الاورطي هو اللي تعبان الدكتور شرحها لي على الاشعه اللي هي الايكو ديت الشريان الاورطي اه الاورطي في بقى اختناق ولا استبدال هقول لحضرتك هو قال لي بدل ما القلب بيتخلق بثلاث شرفات ده مخلوق بشرفتين اتنين هو فاهمني شرفتين كده.
اه فهو دايما بيحس برعشه في قلبه وهو كان لسه عامل عمليه في الجيوب الانفيه آه.
فبعد ما طلع من البنج بقى يترعش وك- وقعد برضه بعد العمليه يترعش هو اصلا جيلبرت عنده صفرة مرض خلقي آه.
فعايزه بيزرع- حضرتك تقول لي اعمل ايه عشان اعالج له الشريان الاورطي ده يعني طيب أنا لازم أعرف بس إنه إيه هل محتاج تدخل ولا مش محتاج تدخل لأن آه.
في بعض الحالات بيبقى لها مثلا علاج جراحي آه.
حالات أخرى بتبقى خلاص بنتقبل الأمر الواقع وما بيبقاش لها إصلاح آه.
وبنضطر نتعايش مع الوضع فلو كان هو single ventricle اللي هو بطين واحد الحالات دي من الحالات الصعبة لكن آه، نقدر نشوف كده ونساعدك ازاي فانا محتاج اراجع الموجات الصوتية مش آه.
هقدر اجاوب الاجابة الشافية الكافية الوافية دون مراجعة آه، اللي هو الموجات الصوتية يعني حضرتك وتقرير عايز الموجات تشوف الاشعه بتاع الموجات الصوتيه بتاعته اه ان شاء الله لازم اشوفها يعني ممكن تاخدي نمرتي من الكنترول ونتواصل ونعرف بالظبط آه، ايه اللي ممكن نعمله لحضرتك امة الله من آه، اسكندرية اسكندرية انقطع الاتصال امة الله
الو ايوه علي صوتك شوية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ايه يا دكتور ازي حضرتك اهلا بيك لو سمحت يا دكتور كنت عايزه استشير حضرتك في في ابني آه، في اولى ثانوي ايوه عنده آه، حاجه عاليه كده في صدره في العظم في العظم فلما اه لما بيطلع سلم عالي عظم صدره كده باصص أو لقدام شايل حاجه آه.
بينهج جامد مم.
ف- اه ده كان عنده لين عظام في الطفولة وتأخر نعم؟
في المشي كان عنده مرض لين العظام في الطفولة وتأخر في المشي
معلش وهو صغير.
حضرتك بس تعلي صوتك شويه عشان وهو صغير كان عنده مرض لين العظام وتأخر في المشي شوية لين عظام اه كان عنده لين عظام طيب ما هو ده تأثير لين العظام نعم.
يعني داي... دايما اللي بيجي لهم لين العظام في الطفولة اللي هو معلش في اللفظ اللي هو الكساح بنسميه الكساح نتيجة نقص فيتامين د وعدم التعرض للشمس والحاجات دي كلها بيتأخروا في المشي شوية وممكن يبدأ ال- القفص الصدري بتاع صدره بيلحم بطريقة مش صح بتلاقيه كده باصص لقدام فدول طبعا بيبقوا عرضة ان يحصل عندهم طب مشاكل في ممكن الرئة وفي حضرتك القلب تقفل التليفون عشان اسمع حضرتك من التليفون طيب اتفضلي كده وانا هشرح الحاله بتاعته الناس اللي هي بيبقى عندها لين العظام اللي هو نقص فيتامين د آه، عشان كده انا بقول ان بالنسبه للاباء والامهات رساله مهمه جدا تعرض الاطفال للشمس يعني مهم جدا اه تحمي الطفل بتاعك من الهواء ومن تيارات الهواء ومن البرد لكن مهم ايضا تعرضه للشمس يعني دايما الناس اللي هو الاطفال آه، اهاليهم يخافوا عليهم ودايما محوطينهم بلبس كتير وما بيطلعوش في البلكونه ولا يشوف الشمس ولا الهواء ده تلاقي نمو العظام بتاعه متاخر تماما وتلاقيه بيت- يمشي متاخر وتلاقي عظامه طريه ولينه وبيحصل له آه، نقص فيتامين د لان الشمس دي اهم مصدر لتنشيط فيتامين د آه، في الجسم لذلك تلاقي اطفال الناس الغلابه اللي هم بي- في الشارع اللي هو طول النهار في الشمس ده يمشي على طول بدري تسع شهور اقل من سنه وتلاقي عظمه جامد بينما اللي هو ملفوف ومتدلع ومتظبط ده يقعد سنه ونص عما يبدا يتحرك وتلاقيه لما يتحرك آه، يبقى عنده لين في العظام آه، الناس دي بعضها لما بيجي القفص الصدري يلتحم زي الاخت المتصله ابنها ما بتقول عنه بياخد شكل كده بيسموه بيجون شيد شيست زي بتاع الحمامه كده تلاقيه باصص لقدام كده فهو ده بيبقى عرضه ان تحصل له مشاكل في الرئه ممكن يكون في بعض اللخبطه في القلب فده عايز اشعه على الصدر عشان نشوف الرئتين والشعب الهويه اخبارهم ايه ونعرف منهم حجب عضله القلب ايضا هيحتاج موجودات صوتيه على القلب لمعرفه آه، حاله القلب ام محمد من الدقهليه ايوه يا ام محمد السلام عليكم وعليكم السلام ازيك يا دكتور اهلا بحضرتك إيه، لو سمحت انا من آه، عندي آه، من خمس ست سنين ضربات قلب شديده ضربات شديده ولا سريعه إيه، يعني رجه في القلب كده رجه بتيجي بين الحين والاخر يعني مش مستمره
وساعة ما تمسكني ممكن تقعد بال بص خليكي معايا يا محمد يعني بتيجي ضربات سريعة كده ولا ضربة وتسكت وبعد كده يبطأ والقلب بينتظم آه، خبطة كده خبطة كده آه، اه و- و- دي بنسميها ال extrasystole او الضربة الساقطة ودي مشهورة جدا وموجودة ممكن تبقى حاجة عادية جدا من التوتر والقلق والانفعال والناس اللي بتشرب شاي كتير او قهوة كتير او بتبقى مرهقة او مشدودة والمدخنين بالذات بتجيلهم كتير جدا لكن لو زادت عن حد معين بتبقى مرضية زيد ونقدر عليا يا نعرف دكتور يعني ممكن تقعد بالساعتين ثلاثة معايا طيب الضغط بتاعك اخباره إيه؟ اكيد ضغط عالي حضرتك كان 160 آه، شفتي؟
وعلى 110 والوقت الضغط ممكن العالي وصل- وصل أحد- 110 او 100 الضغط العالي احد اسباب هذه الضربة الزيادة حضرتك 110 الوقت على على على 80 بالادوية آه، لا ما عدتش باخد ادويه خلاص طيب بص احنا محتاجين أنا ماشية نراجع بت- ماشيه بيتاكور اه بيتاكور و- وجوز بري طيب دواء كويس جدا هو ده يمكن هيقلل ضربات القلب شوية لكن احنا محتاجين برضو نعرف آه، الموجات الصوتية شكلها ايه ع- حجم عضلة القلب سمعت الدكتور بيقول أدر... حاجه زي ادرينين حاجه زي كده لا ادرينالين ده بيتشافش الموجات الصوتية ادرينالين ده نسبة عالية في الدم هرمون الانفعال والتوتر والقلق ده بيلخبط كهرباء القلب احنا محتاجين نشوف تأثير ضغط الدم على عضلة القلب اذا كان حصل تضخم من ضغط الدم المهمل او آه، ده نتيجة توتر وقلق ده هيبان في الموجات اه في الصوتية دايما قلق موجود طيب ما هو ده السبب الرئيسي باخد لحضر... باخد اصدار حضرتك بص حضرتك لو ما ظهرش الضربات ال- دي في رسم القلب العادي انا دايما بقول ان رسم القلب اللي بيتعمل زي الكاميرا ال digital اللي هي العاديه بينما الهولتر اللي هو رسم القلب المستمر زي كاميرا الفيديو ففي احيانا اللقطه اللي هي بتتاخد في عياده الدكتور تكون ساعتها الضربه الساقطه دي مش موجوده فهو مش هيعرف دي طالعه منين ما كانتش وتاثيرها بتكون ايه بتاعه الرسم القلب اه فلازم بنعمل رسم قلب مستمر جهاز قد الموبايل بتروحي بيه بيرسم ضربات القلب واشارات عملت القلب حضرتك لمده 24 ساعه لا في 48 ساعة دلوقتي آه.
بنقدر نحدد منه بالظبط هي طالعة من الأذين ولا من البطين ومدى خطورتها وإذا كانت هتحتاج آه، تدخل من ما ولا هيكتفى بالأدوية والعلاج بالعقاقير وتظبيط الضغط وبعض الأدوية البسيطة ولا هنضطر نعمل آه، دراسة بالقسطرة عشان نستأصل هذه البؤرة الكهربية لأن في بعض الحالات بيبقى النشاط الكهربي الزيادة ده مع الوقت ممكن يضعف عضلة القلب وزي ما أنا قلت لكم في بداية الحلقة ان كل الحاجات اللي في القلب تعتبر اكسسوارات يعني نقدر نتعامل معاها نغيرها نحط دعامه نغير شريان نزرع شريان نغير صمام نوسع صمام نستبدل صمام الا عضله القلب التي لا يمكن استبدالها ولذلك هي عضله الحياه هي اغلى جوهره في جسم الانسان عضله القلب دي لانها يعني لا تشكل المضخه مضخه الحياه التي تضخ على مدار الساعه وزي ما قلت لحضراتكم قبل كده المهمة الملقاها على عاتق الق- القلب كبيرة جدا يعني دايما أنا بحب ال- الأرقام ولغة الأرقام لما تعرفوا القلب بيشتغل قد إيه في اليوم كم مرة بتضخ 100 ألف مرة تخيلوا في موتور عندك في البيت بيشتغل بيدور 100 ألف دورة في اليوم وعشان يضخ مثلا لو الواحد عاش آه، 70 سنة مليون برميل من الدم وبيرفعهم بطاقة كأن مثلا عايز يرفع لأنه بيطلع للمخ فوق وبينزل تحت وبيرجع يسحب ويعمل طاقة تكفي لرفع قطار سكة حديد محمل بالبضائع أعلى قمة جبل في أوروبا 4000 ميل يعني مجهود بشع ورهيب جدا الواحد قدامه لا يقول إلا تبارك الله أحسن الخالقين إذا عرفنا أن هذا هذه المضخة قد قبضة الإيد بس يعني القلب مش قلب كده ده حاجة بسيطة جدا ومع ذلك يعني آه، كفيلة بتغذية هذا الجسم الضخم من قمة الرأس إلى أخمص القدمين اتصال جديد مسعد ايوه السلام عليكم عليكم السلام ازيك يا دكتور الله يكرمك أهلا بك حضرتك كنت انا ركبت دعامه من ثلاث شهور في الشريان الداخلي الايمن دعامة دا- دوائية ولا دعامة عادية لا كانت دعامه عاديه واخد بال حضرتك فمن ثلاث شهور مركبه كنت الامور انظبطت معايا وتمام من ثلاث فجأة- شهور اه اه فجاه بقى لي زي 10 15 يوم صدري ألمني اصعب من الاول 100 مره بدأ الوجع يرجع تاني اصعب من الاول لأن أنا أصعب من أول- الأول اه كنت أنت بنمشي عندك وأصعب.
السكر يا مسعد نعم عندك السكر لا ما عندي السكر عندي لسه 38 سنه عموما يعني مدخن لا ما بندخنش لا والله ولا رجعت للتدخين ولا بتدخن شيشة ولا اي حاجه خالص وماشي بالبلافكس وبادويه السيوله ولا بتقعد جنب حد مدخن يعني احيانا في ناس بتدخن في ريحي لا محدش يقعد جنبك بيدخن لان التدخين آه.
السلبي اسوأ مما كنا نعتقد الناس تمام.
كانت فاهمة ان التدخين السلبي ده حاجة بسيطة لا كل ثلاث سجاير آه، بيدخنها واحد جنبك انت بتاخد سيجارة على الاقل تمام يعني يا كل ثلاثة انت بتاخد سيجارة كأنك انت بتشاركهم في التدخين طيب ممكن توصف لي الالم اللي بيجي لك بالظبط هل هو لا، كان زي ضغط- ضغط في نص الصدر ضغطه رهيبه مع اقل شويه مجهود كتفك يعني الشمال لو بيتقل ضغط-
الكتف الشمال بيتقل لا الكتف الشمال لا لا هي في نص الصدر بس طب سؤال بص سؤال محدد قوله لي بقى وانا اجاوب لك اتفضل يا دكتور هل ده زي الالم اللي كان قبل الدعامه لا ده اصعب اصعب لا أصعب هتحتاج فعلاً.
فحص تاني نعم.
هتحتاج فحص تاني أيوة، ما ويمكن هو حضرتك بيقول هتعمل قسطره تاني اه هتحتاج تاني طب هي هتحتاج لو الدعامه حضرتك باظت زي ما بيقولوا كده مش باظت بص ساعات الدعامات العادية بيحصل فيها ضيق بعد ثلاث شهور يعني هي معروفة ان بعد ثلاث شهور حوالي 50% ممكن يحصل فيهم ضيق تاني هي الدعامة دي عبارة عن ايه عبارة عن زي سوستة بتاعت القلم الجاف بندخلها متطبقة على نفسها نعدي من الحتة الضيقة وبعد كده ننفخها كأنها ماسورة جوه الماسورة في الحتة المسدودة ففي بعض الأحيان بيجي ترسبات على الدعامة ديت اللي هي مش ما فيهاش المادة الدوائية الذكية فيحصل فيها ضيق تاني فبعد ما فتحناه رجع داق تاني احنا مش بنشيلها ولا حاجة احنا بندخل جواها بقى الدعامة الذكية الدوائية كأننا احنا استبعدنا خلاص بن- بنستبعد هذه الدعامة العادية كأنها لم تكن دون ان احنا ننزعها يعني ما حدش هيقدر يدخل يشيلها لا احنا بندخل في قلبها في وسطها في تجويفها دعامة تانية من نوع الدعامات الذكية اللي هي طويلة الأجل وطويلة المفعول وبتعيش كتير وملهاش أعراض جانبية وتقدر تلغي الدعامة الأولانية اللي غالبا حصل فيها ضيق ده احتمال احتمال تاني يكون فيه شريان تاني غير اللي هو اتحط فيه الدعامة حصل فيه نفس المشكلة وما كانش اتعمل في المرة اللي فاتت فهيبقى فيه دعامة جديدة وربنا يطمن عليك إن شاء الله وتبقى حالة سهلة اتصال من آه، بلاد الحرمين خميس من السعودية السلام عليكم وعليكم السلام ازيك يا دكتور جمال أهلا بحضرتك آه، بعد اذنك بس آه، طول بالك معايا شويه دكتور لا هطول أنا بالي طويل أساسا وهطوله الله زيادة يبارك لك يا رب ربنا يديك الصحه ربنا يا يخليك دكتور انا كان عندي حساسيه من وانا عمري يمكن سبع سنوات ثمان سنوات حساسية.
ما- ده عمري 19 حساسية في 20.
الصدر تمام اه حساسيه صدر آه.
اه تمام كنت بتتعالج منها بالأدوية آه، ولا لا والله يا البخاخات دكتور انا كنت باخد حبه برشام اسمها اسماسيت خدتها فتره وبعد كده يعني خفت مني لما لما جيت سن ال طيب 20 أو وصلت 21.
للبخاخات ولا ما فيش بخاخات وصلت للبخاخات ولا ما فيش استخدام للبخاخات لا لا ما استعملتش اي بخاخات يا دكتور مره طيب ماشي طيب، اتفضل لما جيت حضرتك لما جيت السعوديه هنا حسيت بتغير الجو حسيت بتعب في صدري اه فبدات اخد سيرتايد اللي هو البخاخ تمام سيرتايد يا دكتور اه فانا ممكن اخد بخه تقعد اقعد عليها يومين بس آه.
انا مش مش يعني يعني مش عاوز اتعود عليها كتير لا اتعود عليها بس طالما بتريحك طيب سؤال المهم يا دكتور دلوقتي عشان اسمع حضرتك عبد الرزاق انا لما باكل اي حاجه فيها مثلا آه، طماطم او مثلا بشرب حليب صدرك او اي بيقفل.
حاجه آه.
بحس بصدري بحس بشخوميه على صدري جامده جدا يا دكتور اه انت لازم تشوف القلب دي يا خميس الحاجه الوحيده اللي تعبانه يا دكتور لكن في الحساسيه الحمد لله لازم ما تشوف فيش أي القلب يا مشكلة.
خميس لازم تشوف القلب لان ادويه الحساسيه على مدى هذا السن ممكن تكون اثرت على القلب لازم تعمل فحص رسم قلب وموجات نعم.
صوتيه لازم تعمل فحص للقلب برسم القلب والموجات الصوتيه على القلب يمكن رسم القلب المجهود لان ادويه الحساسيه ممكن فعلا تاثر على القلب وتعمل آه، مشاكل في البطين الايمن زي ما قلت في اول حلقه واحيانا بترفع ضغط الشريان الرئوي ويعمل اعراض زي اعراض الذبحه بالظبط فلازم تراجع طبيب القلب مش الامراض الصدريه بقى طبيب متخصص في الامراض القلبيه ويشوف بالظبط رسم القلب هيبان ايه والموجات الصوتية هتبين ايه وان شاء الله ربنا يطمنا عليك وما يطلعش فيه اي حاجة هدى
ايوه ايوه يا هدى ايوه يا دكتور اتفضلي آه انا بحس ب- ب- بنبض كده عندك عند كام سنة يا هدى؟
القصبة الهوائية كده عند عندي النبيل.
كام سنة عند 40 سنة 41 سنة 41 النبض ده ظهر امتى
نعم النبض ده ظهر عندك امتى هو من آه، من اسبوعين كده من اسبوعين من عند القصبة الهوائية كده حاسة ب- بحاجة بحاجة زي ما يكون حاجة بت- بتنبض كده زي ما يكون حاجة يعني نبض كده م- يعني م- مش م- يعني مش من عند لازم القصبة تعملي دي رسم عندي- قلب يا هدى ها؟
عش... لازم تعملي رسم قلب عشان نشوف النبض ده نبض طالع من الاوزين ولا من انا عملت البطين رسم قلب هو بيقول لي ده جاي من الاوزين طيب سهل بقى ده ما تلاقيش الاوزين ده سهل جدا وعلاجه سهل وان شاء الله مش هتحتاجي غير تظبيط بعض ادوية وتظبيط بعض اكلات وان شاء الله تبقي كويسه هو منعني على الدكتور اللي انا متابعه معاه بيقول لي يعني ايه ما تشربيش شاي وقهوه ونسكافيه يعني قللي منهم بقدر الامكان لان ماده الكافيين اللي موجوده في الشاي والقهوه والمشروبات الغازيه والشوكولاته الغامقه والكاكاو كل الحاجات دي فيها كافيين ده بيسرع نبض القلب فالناس اللي عندها قابليه لنبض القلب السريع يقللوا منه وبمناسبه الكلام عن الغذاء يمكن انا هقول لكم برضو على دراسه حديثه آه، اتنشرت بره ان عصير البنجر ده لو فعلا مفيد في خفض ضغط الدم دي حاجه حديثه لسه منشوره امبارح وتاكدت ان البنجر فعلا من المشروبات اللي بتهبط ضغط الدم يعني الناس اللي عندها ضغط ضغط الدم مرتفع البنجر ممكن يقلل آه، ضغط الدم المرتفع آه، في بعض رسائل أنا عايز أبعتها يعني أنا سمعت أن آه، وزارة الصحة كانوا بيحتفلوا بقانون التأمين الصحي الجديد وهيعرض على الرئيس مرسي أنا بخاطب من هنا الرئيس مرسي بقول له لو سمحت قبل عرض القانون على مجلس الشورى يعرض على المجتمع المدني ويناقشوه يعني ده مستقبل مصر هو في الصحة والتعليم لازم الناس يبقى فيها توافق على قانون الصحة ولازم هذا القانون الجديد يضمن علاج الفقراء الرسالة الثانية للأستاذ يسري فودة وإحنا بنحترمه ونجله وهو كان كاتب على الفيسبوك من يوم أو اتنين بيقول إن هو يعني آه، بيشعر بذنب شديد جدا إزاي طيارة خاصة طيارة إسعاف خاصة تروح تنقله من موقع الحادث بينما نجوم الثورة الحقيقيين آه، محدش بيعبرهم والمصابين في المستشفيات الفقراء محدش بيعبرهم فأنا كتبت رديت عليه وبحب أرد له رد تاني مباشر بقول له يا أستاذ يسري الحل بسيط وسهل ويسير يا يسري ومتاح آه، لو سمحت اللي هو شوف تكاليف هذه الطائرة الخاصة اللي راحت لك وتكاليف العلاج بتاعتك وتبرع بيها لعلاج المرضى الفقراء وطالما ربنا نجاك من موت محقق يا ريت ت- يعني ت- تندر الباقي من عمرك تعمله نذر الباقي من عمرك آه، للدفاع عن حقوق المرضى الفقراء انت جربت المرض وشفت الموت بعينيك خلي الرساله الاعلاميه بتاعتك تيجي في صفنا نتبرع لمعهد القلب نتبرع للناس العيانين الغلابه نساعد المرضى الفقراء دي تبقى رساله نبيله جدا آه، في حياتك في ختام الحلقه بتاعت النهارده لا يسعنا الا التوجه بالشكر لطاقم العمل في هذا البرنامج الجنود المجهولين خلف الكاميرات محمد سعيد و- وحسين وطارق وكل فريق العمل بالرحمة والقائمين على الرحمة آل حسان جميعا وفقهم الله وهداهم وامتدت ظلال الرحمة وارفة من المحيط إلى الخليج آه، إلى ما شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حورس تي في شوب دائما معكم شيك فارم غذاء طبيعي للطيور يساوي غذاء طبيعي للإنسان باكورة إنتاج العالم والدكتور سامح عرابي عشان كده جيت لحضراتكم بتركيبة فريدة بسيطة جدا بشرى لكل بيت لكل مزرعة لكل مستثمر شيك فارم المنتج الأول في مصر والوطن العربي الذي يهتم بصحة الطيور ونموها وقوة مناعتها شيك فارم تركيبة فريدة لمقاومة الأمراض الوبائية اللي أصبحت تهدد الوطن العربي وصناعة الدواجن بصفة عامة مع شيك فارم هتلاقي طيورك اتفتحت نفسها على الاكل وزنها زاد وبيض ملوش حدود تركيبة شيك فارم مهمة جدا في رفع الكفاءة التحويلية للطائر شيك فارم يعني الطائر يستهلك علف قليل ويدي كمية كبيرة من اللحم شيك فارم وبالنسبة للبيض يدي كم كبير من البيض برضه في وقت قصير شيك فارم وده يأثر الفترة الإنتاجية للمربين أو للمربين الصغيرين شيك فارم خلاصة الفيتامينات الطبيعية بخلاصة 30 عاما من الخبرة شيك فارم لكل أنواع الطيور الدجاج البط الأوز النعام والحمام شيك فارم سعره على قد الإيد ونتائجه ملهاش حدود مع شيك فارم البلدي هيفضل بلدي وداعا للكيماويات المرهقة للطيور والإنسان وأهلا بشيك فارم تركيبة فريدة بأيدي مصرية تقضي على كل الأمراض الوبائية اللي ممكن تصيب الطيور شيك فارم مناعة كاملة للطيور رفع مستوى الحالة الصحية وبالتالي معدلات النمو اليومية تيك فارم فوائد ملهاش حدود لو خايف على فراخك اشتري بسرعة شيك فارم سعره رخيص جدا